رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين تكلمنا في الحديث السابق عن العول وذكرنا أن المسائل التي فيها العول يكون فيها البسط في الكسر أكبر من المقام يعني لما يتوزع الدراس كل واحد ياخذ النصيب بتاعه لو اخذ على هذا النصيب الذي في مساله من مسائل العول سيكون افراد منهم لا ياخذون شيئا فتطلع المساله مثلا المجموع الكسر بتاعها 13 على 12 تطلع 14 على 12 15 على 12 تطلع 17 على 12 ما ينفعش التوزيع على ذلك فالعول مأخوذ من عال بمعنى زاد أو بمعنى جار يبقى هنا أو كثر الشيء فالمسألة اللي هيصل فيها البسط أكبر من المقام هنحول المقام ونجعله إيه زي البسط يبقى هنا إذا كان مجموع الكسور الفرائض اللي في المسألة آه الأصل المخرج بتاعها كان من 12 الكسور وصل المجموع إلى 13 يبقى مسألة إيه عائلة مسألة عائلة يبقى في الحالة دي هنخلي المقام 13 عشان يساوي البسط ويبقى في النهاية عدد صحيح الكسر على المقام فذكرنا ان العول يكون في الستة ويكون في الاثناشر ويكون في الأربعة والعشرين العول يكون في الثلاثة الستة تعول أفرادا أو تارا وأشفاعا تعول الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة الاثناشر تعول أوتارا فقط فالاثناشر تعول إلى تلتاشر وإلى خمستاشر وإلى سبعتاشر الأربعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين يبقى ذكرنا في الحديث السابق ستة لما بقت سبعة بقت ثمانية تسعة عشرة هنا اليوم نتكلم عن ال 12 ونشوف المسائل بتاعتها في العول تعول أو تارا ال 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 بيقول لنا هنا في منار السبيل والاثنى عشر تعول أفرادا أي على توالي الأفراد الأفراد مش الأشفاع إلى إيه قال لنا تعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان نشوف المسألة بتاعتها مسألة فيها زوج وفيها بنتين وفيها أم زوج وبنتان وأم هنقول هنا الزوج هياخد الربع البنتان لهما الثلثان الأم لها السدس كلها فروض كلها فروض ما فيش حد عاصب فيها عشان اقول عاصب ملوش حاجه او ياخذ الباقي والمساله تكون عادله لا المساله هنا ربع وثلثين وسدس بقت المساله شكلها عائله تكون من 12 الزوج ليه من 12 3 البنتان لهما 8 من 12 الام لها السدس 2 من 12 2 و8 10 و3 بقت 13 يبقى الكسور لو جمعتها يطلع 13 من 12 وهنا مساله عائله أرجع المقام إلى البسط أجعله كالبسط يبقى المقام كان 12 الآن هحوله هخليه إيه 13 يبقى الزوج كان بياخد 3 من 12 بقول له لا هتاخد 3 من 13 3 من 13 يبقى نقصت النصيب بتاعه يبقى هنا حصل فيها نوع من الجور عليه الجور عليه اللي هو التنقيص اللي هي العول اللي هيسميه عولا يبقى هياخد 3 من 13 البنتان كانوا بياخدوا 8 من 12 الآن هياخدوا 8 من كام؟ من 13 يعني كأني هوزع راس المسألة النصيب الإرث اللي تركه المتوفى هقسمه بدل 12 قسم هقسمه إلى 13 قسمة يبقى بدل 12 قسمة هقسمه إلى 13 قسمة حد للزوج ثلاث أقسام من 13 البنت حدي البنتين هديهم 8 من 13 الأم هديها 2 من 13 يبقى ده العول في مسألة ال 12 طيب تعول إلى 15 زي إيه زوج وبنتان وأم وأب المسائل كلها مسائل سهلة وانتوا خدتوها قبل كده فافهم ازاي بس تمشي المسألة عشان يبقى فيها عول علشان لما تيجي مسائل أصعب من كده تعرف بداية المسألة ما عرفتش البداية ما تعرفش تنهي المسألة وهتاخدوا النهاردة بعض المسائل الضخمة شوية يبقى لازم انت تفهم المسألة هنا تستوعب ازاي تحل الخطوتين والثلاث خطوات الأولى قلنا عندنا زوج وعندنا بنتان وأم وأب الزوج هياخد الربع البنتان لهما الثلثان فرضا برضو الأم لها السدس فرضا الأب له السدس فرضا ولو بقى له حاجة ياخد بالتعصيب لو فاض حاجة عندي ربع وتلتين وسدس وسدس ادي سدس وسدس وتلتين خلاص الواحد الصحيح وفاضل الربع يبقى هتعول المسألة دي المسألة من 12 الزوج ليه ثلاثة الربع بتاعه ثلاثة من 12 البنتان لهما الثلثان 8 من 12 الأم لها السدس 2 من 12 الأب سدس 2 من 12 هنا لو وزعت على كده طيب ادي البنتين لهم 8 من 12 الام لها 2 الاب 2 بقى ادي 12 اهو من 12 ال ال ال 12 من 12 الزوج مش هديله حاجه لو اديت للزوج نصيبه كاملا والبنتين النصيب كاملا والام بقى الام ما خدتش الباقي والاب ما خدش حاجه خالص يبقى هنا الكل اصحاب فروض ما اقدرش اظلم حد منهم او ادخل نقصان على مين؟ على الجميع الكل ينقص من نصيبه وده اللي بحول بيها البسط بخليه مكان المقام مجموع الكسور اللي عندي هنا 3 من 12 و8 من 12 و2 من 12 مجموعهم كام المجموع 15 يبقى حلغي المقام بتاعي واخلي مسألتي من كام من 15 بدل ما اقسمها 12 قسمة هقسمها الى 15 قسمة يبقى هنا بقت مسألة من 15 الزوج كان نصيبه الربع 3 من 12 الآن 3 من كام؟ من يبقى نصيبه بقى إيه؟ الخمس يبقى تحول نصيب بدل الربع بقى الخمس أدي العول اللي في المسألة البنتان كان لهما 8 من 12 الآن هيبقى 8 من كام؟ من 15 الأم كان لها 2 من من 12 بقى لها 2 من 15 الأب كان له 2 من 12 بقى له 2 من 15 يبقى أنا بقسم الميراث 15 جزءا اللي له 3 من ال 12 هياخد 3 من ال 15 جزء وهكذا زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن زي المسألة اللي فاتت بدل ما هنقول بنتين طب خليها بنت وبنت ابن ونشوف هتتحل ازاي نفس الحل الماضي الزوج ليه الربع الام لها السدس الاب ليه السدس وتعصيب لو الباقي لو فاض حاجه يبقى للباقي تعصيبا البنتان او بنت وبنت ابن لهما ايه الثلثان للبنت النصف وبنت الابن السدس تكمله الثلثين وكل اللي موجوده قدامنا هنا كل هذه فروض كلها اصحاب فروض كلهم ما فيش حد هنقول ان انت بتدرس بالتعصيب بحيث الغيك ما فيش حد يتلغي في هذه المساله يبقى مسالتي فيها ربع وسدس ونص وسدس يبقى مساله هتبقى من كام من 12 الزوج للربع ثلاثة الأم السدس اثنين الأب له السدس اثنين البنت لها النصف ستة بنت الابن لها السدس اثنين المجموع 2 و 6 8 و2 10 و2 12 و3 15 يبقى حلغي ال 12 واخليها 15 يبقى الزوج هياخد 3 من 15 الأم 2 من 15 الأب 2 من 15 البنت 6 من 15 بنت الابن 2 من 15 تعول 12 قلنا تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى ادي 17 هنا بيقول لك زي مثلا ثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها ثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغيرها نشوفها كده بيقول لك المسألة دي اسمها أو تسمى بأم الأرامل وأم الفروج يعني كل اللي فيها نساء في ثلاث زوجات جدتين أربع أخوات لأم ثمان أخوات لغيرها بيسموها السبعة عشرية مسألة متلفقة يعني مسألة متلفقة عشان يطلع كل واحد ياخد واحد عشان تطلع في النهاية ذلك فيسموها سبعة عشرية لأن الميت لو ترك 17 دينارا كل واحد من ورثه هياخد واحد عشان كده بنسميها السبعة عشرية أو الدينارية الصغرى نشوف شكلها إيه كده زوجة ثلاث زوجات ثلاث زوجات الجدة اثنين جدتان الأخوات لأم أربع أخوات لأم وما تفرقش ان يكون اربع اخوات لام ولا اربع اخوه لام هو هو النصيب بس عايز اقول لك ان اسمها ام الفروج كلها نساء الورثه فيها كلهم نساء وفيها شقيقه ثمان شقيقات ثمان شقيقات الزوجة هنا لو كانت زوجة واحدة أو ثلاث زوجات مش هتفرق هتاخد قد إيه؟ آه، يبقى هنا لها الربع فرضا الجدتان لهما السدس فرضا الأربع أخوات لأم الثلث فرضا الثمان شقيقات لهم الثلثان فرضا يبقى كلهم أصحاب فروض ما فيش حد يلغي التاني المسألة فيها ربع وسدس وثلث تبقى من كام؟ من 12 12 حدي للثلاث زوجات الربع ثلاثة يبقى كل واحدة هتاخد ايه؟ واحد مش كده؟ الجدتان لهما السدس كام؟ اتنين كل واحدة هتاخد واحد مم. عشان كده بيقول لنا السبع عشرية اللي هي هنخلي المسألة من 17 تعود الأخوات لأم لهم التلت أربعة الشقيقات التلتين ثمانية عندي ثمانية وعندي أربعة واثنين وثلاثة المجموع بتاعهم كام؟ 17 يبقى حلغي المقام كان 12 هخليه 17 يبقى المسألة الآن مخرجها من 17 الثلاث زوجات هياخدوا ثلاثة من 17 الربع بتاعهم الجدتان هياخدوا اثنين من 17 الربع بتاعهم الأخوات لأم أربعة هياخدوا أربعة من 17 اللي هو الجدتان خدوا السدس بتاعهم الأخوات لأم خدوا الثلث أربعة الثمان شقيقات خدوا الثلثين ثمانية فيقول لك اسمها السبع عشرية يعني متوفى لو كان ساب 17 جنيه هيكون الزوجات كل واحدة تاخد جنيه واحد الجدتان كل واحدة تاخد جنيه واحد الأخوات لأم الأربعة كل واحدة تاخد واحد الثمان شقيقات كل واحدة تاخد واحد يبقى هنا كأنه هيتوزع بالسوية بين هؤلاء المسألة على هذه الصورة عايز يقول لك إن ممكن تكون مسألة ويتوزع الميراث بالتساوي بين كل الورثة كلهم زي بعض فتلاقي الشقيقة خدت واحد من 17 الأخت الأم خدت واحد من 17 الجدة خدت واحد من 17 الزوجة خدت واحد من 17 دي بيسميها مسألة السبع عشرية أو المسألة الدينارية الأربعة وعشرين تعول إلى سبع وعشرين بس ملاش عولة تاني ما بتقعدش الحاجة تانية غير سبع وعشرين تسمى المنبرية يبقى الأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين زوجة وبنتين وأبوين الزوجة لها الثمن ثلاثة البنتان لهما الثلثان ست عشرة ولكل من الأبوين السدس أربعة بيسموها المسألة المنبرية المنبرية يعني يروى أن علي رضي الله عنه كان يخطب وهو على المنبر وبيقول في الخطبة بتاعته سجعا يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة فسئل عن هذه المسألة فقال صار سمنها تسعى على نفس الوزن اللي ماشي عليه وهذا عجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه انه شوف احنا بنقعد المسائل نحسبها ونرسمها وبتاع والاخر ما, ما نعرفش نحلها وهو على المنبر كده ببساطه يحل المساله وكمان يوزنها كمان مسجوعه مع الخطبه بتاعته ده عقولهم كانت عظيمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب يعني نشوف بقى هنا ايه المساله دي بيقول لك بتسمى البخيله البخيله لان تعول مره واحده بس. طيب الصوره زوجه بنتان أم أب زوجة وبنتان وأم وأب الزوجة في بنت موجودة يبقى هتحلبها حلب نقصان هتاخد التمن البنتان لهما الثلثان الأم والأب كل واحد السدس المسألة تمن وتلتين وسدس يبقى من 24 الزوجة هتاخد التمن ثلاثة البنتان لهما الثلثان 16 من 24 الأم لها السدس أربعة الأب للسدس أربعة عندي أربعة وأربعة وستاشر أدي الأربعة وعشرين والزوجة لها التم ثلاثة يبقى سبعة وعشرين بحول أربعة وعشرين دي أخليها سبعة وعشرين يبقى هنا صار للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين اللي هو إيه التسعة التسعة بعد ما كانت بتاخد التمن ثلاثة من أربعة وعشرين عالت المسألة صار لها ثلاثة من سبعة وعشرين اللي هو التسعة يبقى العول بيكون في المسائل اللي المقام أو المخرج بتاعها من ستة أو من 12 أو من 24 إذا لم يكن فيها عاصب بحيث أنه يتلغى العاصب والمسألة تصح تكون عادلة يبقى على ذلك هتكون مسألة إذا كانوا كلهم أصحاب فروض هتكون مسألة مسألة عائلة العول هيكون الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة لاثناشر إلى تلتاشر وخمستاشر وسبعتاشر يبقى وانت بتحل المسألة لو لقيت ان الاتناشر عالت الى اربعتاشر يبقى الحل بتاعك غلط ما تجيش يبقى تاخد بالك الاتناشر هي الحاجات بتاعتها دي في العون اتناشر تعول لتلتاشر لخمستاشر لسبعتاشر الاربعة وعشرين تعول الى سبعة وعشرين طيب هنا بقى بيقول لنا ميراث الحمل ده المسألة اللي هتيجي بعد كده عندك في مسائل الحمل ومسائل المفقودين ومسائل الخنثى دي عبارة عن تطبيقات على كل اللي انت خدته قبل كده هي تطبيقات انت كده خلصت عرفت الميراث أصول المسائل عرفت الحجم عرفت العصبة عرفت أصحاب الفروض عرفت الأرحام هنا الآن ازاي تحل مسائل على الافتراض الافتراض لما يقول لك مثلا ان مسألة فيها حمل فيها حمل الحمل ده احتمال يتولد حيا واحتمال ينزل ميت مش كده الحمل ده احتمال يكون ذكرا واحتمال يكون أنثى احتمال يكون ذكرين أو أنثيين احتمال أن يكون ذكرا وأنثى احتمال أن يكون أربعة احتمال خمسة احتمال تولد ثمانية مش كده يبقى في احتمالات مولودة هنا هقعد بقى نحل المسألة لكل حاجة من الحاجات دي يبقى صعب أفترض كل هذا الشيء النادر ملوش حكم النادر ملوش حكم لما يبقى يحصل يبقى نتصرف بعد ما يتولد هذا الإنسان لكن هفترض الأشياء الغالبة الغالب يكون إيه فيها يقوم يقول لي في الحمل والله بحسب ما تتغير المسألة المسألة هيتغير فيها النصيب ولا ما يتغيرش فرضنا أن الإنسان الذي توفي ترك زوجة وترك أما وأبا زوجة وأما وأبا الآن أنا هنفترض ال ال الزوجة والأم والأب وفي حمل مولود المرأة الزوجة هذه حامل الآن لو إن هي هتخلف ذكرا أو ذكرين أو عشر ذكور هتتغير المسألة؟ مش هتتغير المسألة يبقى على ذلك بقول والله الحمل طلع ذكرا واحدا ذكرين عشر ذكور مش هتتغير هو هياخد الباقي تعصيبا والأب والأم كل واحد هياخد السدس بتاعه والزوجة هتاخد التمن بتاعها مش كده لكن ممكن تفرق المسألة لو كانت حت ال ال ال هتلد أنثى واحدة أو سنتين يبقى هنا في عندي فرض الآن هنقول أنثى واحدة هتاخد إيه والباقي لمين للأب تعصيبا هديله السدس بتاعه زائد الباقي تعصيبا طب بنتين أنثيين هتفرق ولا ما تفرقش تفرق الآن المسألة هتبقى إيه آه البنتان لهما الثلثان والزوجة لها التمن والأب والأم عالت المسألة بقت المسألة الآن مسألة إيه عائلة هتفرق يبقى أفترض ما تختلف به المسألة يبقى ما اقعدش بقى أحير نفسي وأفترض 100 افتراض فيها لا أفترض الشيء اللي المسألة هتختلف فيه مسألة الحياة مسألة الموت مسألة الذكورة مسألة الأنوثة أفترض ذكرين إذا كان هيفرق في الذكرين زي ما نقول إيه مثلا إن الإنسان الذي توفي ترك زوجته وترك أمه أمه حية وأمه حامل يبقى هنا تفرق إذا كانت الأم الحامل دي هتخلف ولدا أو ولدين ولا ما تفرقش تفرق لأن هيصيروا بالنسبة للمتوفى إيه إخوة إخوة للميت يحجبون الأم من إيه الإيه من التلت لل اه يبقى هنا هتفرق افترض بقى الان افرض فيها الذكرين او الانثيين بحسب صوره المساله اللي امامي يبقى مسائل اللي بفترض فيها هتكون مسائل اللي فيها غيب حاجة مجهولة ما هياش ظاهرة أمامي زي الحمل زي المفقود المفقود احتمال يكون حيا واحتمال يكون ميتا يبقى هنا حكمنا بانه خلاص فقد وشبه يستحيل انه يرجع بس يمكن يرجع في يوم من الايام هخلي الميراث بتاعه الان محبوس لما يبقى يرجع لا بنقول هنوزع الميراث إذا عدت فترة مثله ما يعيش في مثلها أو كان في مكان خطر مثلا هذا المكان بين الصفين في الحرب الغالب إنه مات يبقى هنوزع الميراث بتاعه بعد الصبر فترة وبعدين هنقول الآن بفرض حياته هذا الإنسان المفقود وبفرض وفاته هحل المسألة إزاي يبقى هحط افتراضات فيها زي ما يجي في مسألة المفقود مسألة فيها خنثى خنثى إما يكون احتمال يظهر أنه ذكر ولا أنثى في يوم من الأيام كأن يكون صغيرا ولسه مش عارفين لما يكبر هنعرف أنه هو ذكر ولا أنثى أو أنه خنثى يقينا خنثى مش هيتغير عن هذه الصورة والأطباء حكموا بهذا الشيء يبقى في حالة الخنثى الواضح أنه لا كذا ولا كذا يبقى هنوزع المرض بصورة معينة إذا كان لا احتمال يكون ذكرا واحتمال يكون أنثى ويتغير الميراث بذلك يبقى هفترض مرة أنه ذكر ومرة أنه أنثى وأكمل المسألة على ذلك. يبقى المسألة أصلها هي من المسائل العادية بتاعتك أنت، هي المسائل اللي أنت درستها قبل كده كلها. إنما الجديد فيها إيه؟ إنك بتحط حاجتين، بفترض إنه حي، بفترض إنه ميت. بفترض انه ذكر بفترض انه انثى واكمل المساله لغايه ما اجي في النهايه ووزع الميراث اقول والله اللي في كل الاحوال هيعطى هوزعه نعطيه اللي في حاله يعطى نصيبا وفي حاله يعطى نصيبا اكثر حد النصيب الاقل في حاله يعطى وحاله لا يعطى ما ادوش حاجه يبقى هنا كأن الجديد في المسائل بتاعتنا النهاردة إنه افترضت هي هي المسائل السابقة ما فيش جديد فيها نفس هنقول زوجة وأم وأب وابن بدل ابن هنا هقول حمل الحمل ده هفترضه ذكرا هفترضه أنثى بحسب ما تتغير المسألة بالحل الذي فيها يبقى ما تتخافش من المسألة وشكل المسألة بقت ضخمة وكبيرة هي المسألة اللي انت دارسها في الأصل بس خليتها نصين أو ثلاث أتلات بحسب الافتراضات اللي انت بتحطها في متن الرحبية هيحط لنا باب الخنثى وهيحط تحته المفقود وتحته الحمل يعني كلهم زي بعض في الحل بتاعهم اللي هيقول لنا فيها ايه وان يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الاشكال فاقسم على اليقين على الاقل واليقين تحظى بحق القسمه المبين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل يبقى هو حط لك كل المجموعة الخنثى والمفقود والحمل كله في الأربع أبيات اللي هو بيقولها لك إن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل يبقى البيت ده اللي احنا عايزينه في الباب بتاعنا اللي هو هكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل يعني وزع المستيقن أنه يؤخذ الآن نوزع هذا ال ال اليقين والأقل طيب يا ترى كل الفقهاء بيقولوا انه يقسم المال على هذه الصوره الان لا هيختلفون فهتلاقي في قول عند المالكيه انه يصرف لما يتولد الجنين يبقى نوزع الميراث بعد ذلك عند باقي الائمه يقول لا إذا كان والله المو... المولود سيولد قريبا هذا قول عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا كان سيولد قريبا نصبر فاضل شهر يتولد نصبر ونشوف على اليقين ون... ونقسم ال... الاسم على هذا الشيء إذا كان لسه فاضل وقت طويل تسعة أشهر ثمان أشهر يبقى نقسم الآن اليقين فهنا في خلاف عند العلماء نقسم ولا ما نقسمش وإذا قسمنا هنفترض إيه نشوف الخلاف اللي بين العلماء في ذلك عند الإمام أبي حنيفة هيوقف لهذا المولود اللي هو حمل الآن غير ما احناش عارفين ده إيه نصيب أربعة بنين أو نصيب أربعة بنات أيهما أكثر الإمام أبو حنيفة وسيخالفه صاحباه في هذه المسألة والفتوى على قول أحد أصحابه رضي الله عنه يعطى بقية الورثة أقل الأنصباء وده مذهب المالكية كما يذكر إن كان مش هو يعني كل مذهب المالكية لا هذا قول عند المالكية وقول عند الشافعية اللي هو القول المرجوح عند الشافعية الأصح أنه لا ينضبط هذا الشيء يقول مثال أكثرية نصيب البنين إذا مات عن زوجة حامل وعم وأخ وحنشوف في المسائل في ذلك عند محمد ابن الحسن يوقف نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات يعني مسألة هيوقف نصيب قد إيه ما هوش متفق عليه هتلاقي العلماء يختلفوا نوقف نصيب آه، ذ- ذكر و- و- أو أنثى ذكرين أو أنثيين ثلاثة وثلاثة أربعة أو أربعة هنا في رواية أخرى عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف يوقف نصيب ابنين أو بنتين أيهما أكثر يبقى هنا افتراض ذكرين أو أنثيين هتلاقي قول الشافعي أيضا وقول الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن كل من أبي يوسف ومحمد أنه يوقف للحمل نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر أيهما أكثر يعني الحمل ده يمكن ذكرين يمكن أنثيين بنقول والله ممكن ما تفرقش إن يكون ذكرين ولا عشر ذكور حتى ما تفرقش زي ما ذكرنا إنه إنسان توفي وترك زوجة وترك أما وأبا لو فرضنا ذكرا زي ما نفترض عشر ذكور هتفرق ايه له الباقي تعصيبا هذا الذي في بطن الام انما تفرق امتى لو ترك زوجة وأما وأبا وابنا وابنا واحدا أو ابنين يبقى هنا بنقول المشكلة في الابن أو الابنين فرضنا أن هذا الجنين كان ذكرين كان ثلاث ذكور هيقل نصيب الموجودين ولا مش هيقل يبقى مش هقدر ان انا اديهم اقول لا هفترض واحدا في هذه الحاله لا افترض الاكثر عشان اقلل نصيب الابنين او الابن الموجود الاحياء لغايه ما يجي هذا ونعطيه ال- إيه ال- النصيب بتاعه ونرجع لهم اذا كان لهم باق في ذلك من مات عن حمل عندك انت في آه، منار السبيل من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة يبقى هذا الأفضل إنه إذا كان المتوفى آه، ترك امرأته حاملا وقدامها هتولد الكل راضي نستنى لغاية ما تولد ونقسم الميراث يبقى هذا أفضل عشان ما نقسمش مرتين لكن إذا رفضوا وطلب الورثة قسم التركة قسمت ووقف لهذا الحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كامل دفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء لاحتمال أن يحجبه فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده يعني كأن بعد ما يولد هذا الجنين الآن كل واحد ياخد نصيب على القسمة اللي ذكرناها احنا فرضناها ايه ذكرا أو كان ذكرا يبقى الآن هو ياخد نصيبه لو فضل حاجة يعطى للتاني ما فيش حاجة لهم يبقى لا يأخذون شيئا هتشوف في المسائل أسهل من الكلام اللي بنقوله بيقول لك لا يرث الا ان استهل صارخا يعني عشان اقول هذا جنين وهيورث لابد يكون نزل حيا ايه نزل حيا هنا طب ن- لو نزل ميتا يقول لك لا مش هيورث حاجه لو نزل حيا يبقى يرث والارث بتاعه الان هتبقى مساله مناسخه بقى الان يبقى مين اللي هيورثه هذا يبقى وارث جديد هل له اب وام هل له اخوه له اخوات ايه اللي له الان يبقى هذا له ميراث يوزع على غيره يبقى هو استحق هذا النصيب من الميراث وصار الان لوارث اخر يقول لا يرث إلا إن استهل صارخا يعني نزل من بطن أمه وصرخ فعرفنا أنه حي وبعد ذلك فرضنا أنه مات يبقى على ذلك يورث على هذه الصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا ورثه ورثه أو ورثه رواه أحمد وأبو داود صححه الشيخ الألباني معنى استهل يعني رفع صوته استهل رفع الصوت قال صارخا حال مؤكده استهل كأنه يقول إذا صرخ صارخا كأنه إذا رفع صوته صارخا يقول هذه حال مؤكدة أو ظهرت عليه علامة من علامات الحياة زي عطس مثلا تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة والأطباء أخبر بذلك كالحركة الطويلة ونحوها كسعال وارتضاع لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث يعني عايز يقول لو انه خرج المولود بيولد راسه الاول اللي بتنزل نزلت راسه نزل جزء من جسده صرخ يبقى هنا الان جزء منه حي لكن على ما نزل بقيه كان مات بيقول لم يثبت له احكام الدنيا وهو حي لان لسه ما زال في بطن امه لما ينفصل عنها تماما يثبت له احكام الدنيا ده يعني اختياره التطبيق للمسائل هنتعلم منه أكثر من الكلام النظري اللي هو بيقوله هنا. هنفترض مسألة من المسائل آه، امرأة زوجة توفي زوجها وهي حامل م، وترك أباه وأمه. دي صورة سهلة من الصور نشوف الحل بتاعها هيكون إزاي. زوجة حامل وأب وأم. بص شباك له راسها قد إيه؟ ضخمة أوي. ضخمة ما هم ثلاثة اللي هيورثوا والرابع بتاعهم يمكن ينزل حي ولا ينزل ميت ها يبقى هن نشوف هيورثوا ازاي هنا نكتب زوجة حامل والأب والأم وبعدين احنا بنورث مين دلوقتي؟ الحمل اللي في بطنها يبقى هنكتبه معاهم تحط رابع واحد بتاعهم الحمل وهنفترض الأول هنصغر المسائل علشان آه، يعني آه، هنفترض فرضين الذكورة والأنوثة ممكن نفترض فرضا آخر هو الحياة والموت أنه حي أو أنه ميت مش كده إذا كان ميتا يبقى هنا الزوجة هترث إيه الربع مش كده الأب والأم الأم لها الثلث والأب له الباقي ينفع اه يبقى دي العمريه دي العمريه يبقى هنقوله هنا الام الزوجه هتاخد الربع بتاعها والباقي نقول الام تاخد ثلث الباقي والاب ياخد ايه الباقي بلاش نكبر المسألة دلوقتي وخليها صغيرة كده عشان نعرف نفهم زوجة حامل وأب وأم وحمل وهنفترض إنه نزل حيا مش نزل ميت مش هنحط مسألة الموت معه زوجة حامل وأب وأم والحمل هنفترضه ذكر الزوجة هنديها إيه؟ تم الأب السدس الأم السدس الحمل ذكر هيبقى ابن ابن لهذا المتوفى مش كده؟ هياخد إيه؟ الباقي تعصيب الباقي تعصيب مسألتي فيها تمن وسدس وسدس من كام؟ اه مسألة من 24 اللي هي مسألة الذكورية مسألة ذكورة إن الحمل ذكرا يبقى هكتب على المسألة كده ذكورة أو ذال ذال ع- رمز الذكورة ساء رمز الأنوثة ميم رمز الموت اللي بتحط فوق هذه يا إما تكتبها يا إما تحط الرموز بتاعتها المسألة من 24 الزوجة هتاخد التمن ثلاثة الأب هياخد السدس أربعة الأم هتاخد السدس أربعة الحمل ذكر يبقى هذا ابن المتوفى ابن المتوفى هيرث الباقي تعصيبا هياخد نجمع كده الزوجة خدت ثلاثة والأب خد أربعة والأم أربعة يبقى 11 من 24 فضل له 13 يبقى بفرض أنه ذكر اتحلت المسألة على ذلك أنه ذكر سهلة؟ هي هي المسائل اللي فاتت كلها وبرضه مهما تكبر هي المسائل اللي فاتت ما فيش إلا بس في النهاية توحيد المقامات علشان تطرح بعضها من بعض يبقى هنا أدي الصورة الأولى افترضنا أنه كان ذكرى اتحلت من 24 حد مش فاهم كده حاجة مسألة عادية جدا طيب نشوف هنقول إيه بعد كده الحمل ده ممكن أفترضه إيه الأنوثة بقى إنه أنثى تفرق إذا كان أنثى واحدة أو أنثيين تفرق يبقى هنا افترض على الاكثر افترض ان المولود انثيين يبقى مسألة الأنوثة هي هكتب الأنوثة وأشوفها هتتحل إيه هنا بحط بقى الأسماء مين اللي هيورثه آه، طبعا مكتوبة الزوجة الحاملة هو الأب والأم فاضل لي الحمل الذكر ده أنا هحطه هقول بنتين المتوفى ترك بنتين طيب الزوجة والأب والأم هياخدوا الأنصباء بتاعتهم في فرع وارث يبقى هو الأنصباء اللي فات البنتين هتفرق بقى هنا كان الذكر بياخد باقي تعصيبا البنتين هياخدوا التلتين يبقى مسألة فيها أصحاب فروض الأب طالما فيها بنات هياخد السدس ولو اتفضل حاجة هياخد الباقي تعصيبا لو فاض حاجة المسألة من 24 برضه الزوجة كانت بتاخد التمن هو بتاخد تمن يبقى 3 من 24 الأب بياخد السدس وإذا فضل حاجة بعد كده هنديها له يبقى خد أربعة م. الأم بتاخد السدس أربعة برضه البنتان التلتان 16 نجمع 16 وأربعة وأربعة 24 وتلاتة 27 مسألة إيه؟ عائلة يبقى في عول الآن فرقت لما كان ذكرا ولا أكثر من ذكر مسألة عادلة لأن فيها معصب خد الباقي لكن لما كان فيها أصحاب فروض عالت المسألة بقت من كام؟ يبقى 24 دي هتحول لكام؟ 27 يبقى بقت مسألتين مسألة ذكورية ومسألة أنوثة مسألة الذكورة من 24 مسألة الأنوثة من 27 عايزين نعمل إيه؟ بنقول هخلي المقامات اللي في المسألة الأولى والثانية زي بعض يعني بدل ما دي من 24 هتاخد زوجة في حالة 3 من 24 وفي حالة 3 من 27 ينفع ان انا اقارن كده بين الحالتين؟ ينفع؟ ما ينفعش وجه المقارنة يبقى أقول إيه أوحد المقامات بتاعتنا بدل ما في الأولى بتاخد 3 من 24 وتاني 3 من 27 خلي المقامات حاجة واحدة اللي هي المخارج دي أخليها حاجة واحدة يبقى إزاي أوحد المخارج دي أخليهم زي بعض هبص الم- المخرج ده كان بكام 24 التاني كام 27 بينهما توافق بإيه يبقى له الاسم على إيه هما الاثنين على ثلاثة يبقى نقول بينهما توافق بإيه بالثلث يبقى بقسمهم على ثلاثة اللي يطلع من كل واحدة أضربه في إيه في التانية علشان أوحد المقامات يبقى نقول ال 24 دي لو قسمناها على ثلاثة يطلع فيها الكام 24 على 3 فيها الثمانية ونضرب الثمانية في السبعة وعشرين برضو السبعة وعشرين أقسمها على الثلاثة يطلع لي بكام تسعة واضرب تسعة في الأربعة وعشرين يعني في الخانة بتاعتها كلها نشوف كده في بينهما توافق بالثلث بين مسألة الذكورة والأنوثة إن الاثنين يقبلوا القسمة على ثلاثة يبقى كل واحدة هضربها هقسمها على ثلاثة والناتج أضربه في المسألة الثانية نشوف كده المسألة دي 27 قسمتها على 3 طلع لي بتسعة هضربها في المسألة الأولانية ال 24 هقس- هقسمها على 3 يطلع لي بكام 8 أضربها في المسألة الثانية يبقى هضرب دي كلها في 9 المسألة في الأنوثة كلها هضربها في 8 عشان يطلع لي المقام واحد في الاثنين شوف كده مسألة الذكورة هتطلع من 216 يبقى هنا التسعة في 24 ب 216 وبرضه الثمانية في 27 ب 216 برضه نمشي في مسألة الذكورة هنقول ضربنا التسعة في 24 طلعت لي 216 هنا الزوجة الحامل كانت بتاخد 3 من 24 هديها كام من 216 27 من 216 بضربها في الأب كان بياخد 4 من 24 هضربها في 9 هياخد كام من 216 36 الأم نفس الحكاية ست- 36 216 الحمل الذكر كان بياخد 13 من 24 هضرب في التسعة يطلع لي 117 من 216 يعني اللي أنا عملته هنا بس خليت المقام بتاع المسألة كبرته علشان يبقى المقامين زي بعض مقام مسألة الذكورة ومقام مسألة الأنوثة ضربت مسألة الذكورة كلها في رقم هي هي النسبة كانت صغيرة كبرتها بس هي نفس النسبة الأولى بقت من 216 مسألة الذكورة مسألة الأنوثة برضه هخليها من كام؟ من 216 عشان أعرف أقارن بين الاثنين ما هو 216 ده اللي هو ال- القسمة بقسم المسألة على كام قسم؟ بقسمها على 216 اسم وبدي للزوجة 27 من 216 للأب 36 من 216 للأم 36 من 216 للحمل إذا كان ذكرا 117 من 216 هنا نشوف مسألة الأنوثة برضو خليناها من 216 يبقى أنا وحدت المقامات هنا وحدت المخارج خليت مخرج الذكورة زي مخرج الأنوثة ونفس النسب اللي فاتت هي اللي هتتحط فيها يبقى هنا في مسألة الأنوثة كانت من 27 ال- المرأة الحامل الزوجة كانت بتاخد 3 من 27 أنا ضربت المسألة في 8 الآن حديها كام 24 من 216 الأب كان بياخد أربعة من 27 دي في مسألة الأنوثة ضربتها في 8 هياخد 32 الأم زيه 32 هنا الحمل الأنثيان كان لهما 16 من 27 هضرب في 8 لهم 128 من 216 يبقى كأن في النهاية كبرت المسألة الأصلية بتاعتي بدل ما هي كانت الذكورة من 24 قلت لا خليكي من 216 عشان أعرف أقارن النسب اللي موجودة في الذكورة والأنوثة مسألة الأنوثة خليتها من 216 زي الذكورة عندي الكسور تحتها اللي فاضل عندي أعمل إيه بقى الآن بقول لو ده اتولد ذكرا حد للزوجة 27 من 216 يبقى هقسم الميراث كام جزء؟ 216 جزءا م. سواء اتولد ذكرا او اتولد ايه؟ انثى يبقى الان هنظر اقول الزوجه في مساله الذكوره بتاخد كام؟ في مساله الانثى بتاخد كام واديها ايه؟ الاقل اديها الاقل ووقف الباقي اقول هنشيل الباقي لما يتولد حسب ما يطلع ايه اديها اذا بقى لها شيء من ذلك يبقى انا قلت مساله الذكوره والانوثه خلصناها هقول يعطى ويوقف يعطى ويوقف بوزع اللي شيء اللي مش هيحصل منه اشكال بعد ذلك عشان ما اقولش رجع اللي انت اخذته طيب مسألتين جنب بعض هي الذكورة والأنوثة هنبص في مسألة الذكورة الزوجة هذه بتاخد في الذكورة كام 27 إذا كان جنين ذكرا خدت 27 إذا كان أنثى خدت كام يبقى اديها كام الأقل 24 صح كده وبقى لها من نصيبها كام ثلاثة لها والله لو طلع على غير ما ذكرنا هنديكي الباقي اللي هو ثلاثة الأب كان في مسألة الذكورة بياخد كام 36 مسألة الأنوثة بياخد 32 أدي له كام؟ الأقل 32 وبقي له كام؟ أربعة الأم كانت بتاخد برضه في الذكورة 36 والأنوثة 32 يبقى أديها كام؟ 32 وبقي لها أربعة طيب الحمل كان بياخد كام وكام؟ تفرق؟ هتفرق هنا الآن هقول يعطى ويوقف مش هقول يعطى حاجة يعطى ايه ده لسه حمل ده انا بوزع ولسه حمل مش هحط له حاجة هرجع بقى فوق هنا يعطى حد كام الآن هجمع الخانات اللي قدامي هنا في مسألة يعطى عندي 24 للزوجة 32 للأب 32 للأم أجمعهم على بعض وأحطهم في الخانة الفوقانية دي هوزع كام 88 من 216 أبقي كام الباقي كام هطرح ال 88 من ال 216 ما تجمعش دي خالص ما تجمعش دي خالص يبقى الخانه دي مش هتقول 3 زائد 4 زائد 4 يبقى كذا لا ده لسه في نصيب الجنين كاملا يبقى عشان اقول اللي يبقى يبقى هنا هطرح ال 88 من 216 يطلع لي 128 يبقى كاني بقسم الميراث الى 216 جزءا بوزع منه بس 88 جزءا وبقي ال 128 جزءا ده يبقى الباقي بحيث انه والله اذا اتولد هذا الجنين كان انثى هديله النصيب بتاعه في مساله الانوثه اللي هو ال 128 اذا كان ذكرا هديله ال 117 ويتفضل بقى الباقي لاصحاب الانصباء بقول ليه ال ال الام هتاخدي لك باقي اربعه للاب لك باقي اربعه للزوجه لك باقي ثلاثه مثلا يبقى هنا بحسب طلع ايه الجنين بوزع على المسألة اللي طلعت لنا سهلة ولا صعبة صعبة لا هي مسألة سهلة بس لما كبرت بقى شكلها كأنها صعبة لكن هي مش صعبة أنت بتوحد المقامات زي ما كنت في ابتدائي بيديك جامع اجمع تمن زائد ربع زائد تلت بتقوم واحد المقامات تقول هنخلي المقامات كلها من 24 التمن 3 من 24 الربع 6 من 24 التلت 8 من 24 تروح جامعهم كلهم مع بعض يطلع نتيجة كذا نشوف مسألة زيها كده بالظبط نفس المسألة ما تتخضش في منظر الشباك شباك كبير فعلا بس المسألة هي نفسها سهلة مسألة نفسها سهلة نشوف كده بيقول لنا زوجة حامل أم أب بنت حمل وحفترضه أنه أنثى يبقى هي نفس الصورة اللي فاتت بس ايه زودنا حاجة بسيطة قوي هنا الآن المتوفى تارك ايه بنتا يبقى هي زيادة عن اللي فاتت انه موجودة فعلا في بنت موجودة الآن ماشي كده يبقى في حمل أنثى وبنت موجودة الآن يبقى هقول هنا أنثيان هنحلها بالحل البسيط بحيث نعرف شيء بدل ما نكبر المسألة آه، يعني آه، خلينا ماشيين بحاجة بسيطة الأول زوجة حامل وأم وأب وبنت وحمل والحمل ده هفترضه أنثى هقول الزوجة الحامل هتاخد التمن الأم هتاخد السدس الأب بياخد السدس زائد الباقي تعصيبا لو فضلوا حاجة البنت زائد البنت الثانية اللي في بطن أمها ما أنا بفترضها واخد بالك يبقى هنا هفترضها إنها أنثى الافضل ان انا افترضها انثيين بنتين لان هيتغير النصيب بالنسبه للبنت اللي مولوده بالنسبه للبنت المولوده فقط بس كحل بسيط في البدايه بنفترض انها واحده فقط طيب مساله الانوثه هنقول من 24 عندي تمن وسدس و- وسدس وتلتين يبقى الزوجة الحامل دي هنديه في مسألة الأنوثة هتاخد ثلاثة الأم هتاخد أربعة الأب هياخد أربعة البنت اللي مولودة الآن هتاخد كام؟ اه 8 والثانية هتاخد 8 ما هي 16 أصلا التلتين 16 من ال 24 16 من 24 يا ريت الإخوة اللي قريبين قوي من الشاشة يبعدوا عنها عشان راسكم دارية عن إخوانكم لو رجعوا ورا شوية بس عشان إخوانكم يشوفوا تعودوا لما تقعدوا تكونوا بعيد بعيد شوية عن الشاشة رجعوا ورا شوية رجعوا ورا شوية يبقى دي مسألة الأنوثة كانت من 24 وزعنا ادينا للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب أربعة وللبنتين 16 اللي هم التلتين حاصل الجمع بتاعهم كام؟ 27 يبقى مسألة عائلة عائلة المسألة هنا طيب دي الأنوثة بعد كده هفترض الذكورة إن هذا ذكر طبعا كوني افترض ذكرا واحدا ده بس لتسهيل المساله في البدايه لكن افضل اني افترض ذكرين اثنين لان افتراض ذكرين هقلل نصيب البنت اللي موجوده الان هفترض ذكرين هتبقى من خمسه هتاخد خمس نصيب اللي موجود هفترض انثيين هتبقى ثلاثه هتنزل لايه ثلث نصيب الاناث الموجود بس كتسهيل المساله في الاول بنفترض إيه انها انثى واحده او ذكرا واحدا لما ترفعش زياده عن اللزوم لان في حاجات هتحط فوق نصيب طيب مسألة الذكورة هنقول الأب هياخد السدس فقط مفيش تعصيب ولا غيره والذكر هياخد مع أخته الباقي تعصيبا هل تتخيل المسألة دي تعول تبقى عائلة ما تكونش عائلة لأنه في مسألة الإناث أنثيين أو أكثر بقول فراغ أصحاب فرض لكن الذكورة بقول لهم لا كلكم هتاخدوا الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض هتاخدوا الباقي تعصيبا يبقى المسألة دي هتبقى من 24 الزوجة هتاخد ثلاثة اللي هو التمن بتاعها والأم هتاخد السدس أربعة والأب هياخد السدس أربعة والباقي تعصيبا للذكر مثل حظ إيه الأنثيين يبقى الباقي هيتفضل كام 13 الباقي 13 هيتوزع بنسبة الذكر مثل حظ الأنثيين يبقى هنقوله هنا هيطلع كسر في المسألة يبقى 13 دي لازم أخليها كام أخليها كام 39 عشان أدي للأنثى 13 وأدي للذكر كام 26 الضعف بتاعها إذا خليت ال 13 دي 39 معناها هضرب المسألة كلها في كام في ثلاثة يبقى أضرب المسألة كلها في ثلاثة آدي الثلاثة أهي فوق خالص مستخبية طيب هتبقى الثلاثة في ال 24 ب 72 72 الثلاثة في الثلاثة بتاعت الزوجة هتبقى تسعة الثلاثة في الأربعة بتوع الأم اللي هو السدس هيبقى 12 الأب نفس الحكاية 12 هنا المسألة اللي فاتت كان ال- ال- التعصيب 13 وللذكر مثل حظ الأنثيين يبقى هضرب الواحد بتاع الأنثى في ال 13 ب 13 والاثنين بتوع الذكر في ال 13 ب 26 يبقى ال 72 قسم دول يتقسموا 9 و12 و12 و13 و26 يبقى مسألة الذكورة اتحلت من كام؟ من 72 مسألة الأنوثة اتحلت من كام؟ من 27 المفروض أعمل إيه بقى أنا الآن؟ أوحد المقامات عشان أقارن أدي إيه وباقي إيه ماشي كده المقامات اللي عندي اللي هي المخارج عندي كام وكام 27 وعندي 72 27 72 بينهم توافق بإيه بالتسعة يعني الاثنين يقبلوا الاسم على التسعة يبقى هقسم واحدة على التسعة والناتج هضربه في الثانية واقسم الثانية على التسعة والناتج ه- هضربه في الأولى عشان أوحد المقامات يبقى بينهما إيه توافق بالتسع يبقى المسألة دي ال 72 هقسمها على 9 يطلع ب 8 هضربها في الخانة الأولى كلها. الخانة الأولى 27 هقسمها على 9 تطلع ب 3 هضربها في الخانة الثانية كلها. يبقى الآن هنزل الخانة الأولى بتاعة الأنوثة كلها مضروبة في 8 ونزل الخانة الثانية بتاعة الذكورة كلها مضروبة في 3. نشوف مسألة الأنوثة الثمانية في 27 ومسألة الذكورة الثلاثة في الاثنين وسبعين الأنوثة هتبقى من 216 والذكورة برضو من 216 يبقى أنا وحدت المقامات هنا هخلي كله من 216 المسألة الأولى دي ضربتها في 8 هضرب كل الخانة دي في 8 8 في 3 ب 24 الثمانية في 4 ب 32 الثمانية في 4 ب 32 التمانية في تمانية لاحظ ان الستاشر انا قسمتها تمانية وتمانية عشان في واحدة حية والتانية ميتة فبقسم بقى واحدة حية واحدة جاني لسه يبقى هنا التمانية في تمانية بأربعة وستين دي اللي موجودة والتانية اللي هي نصيب بتاعها مفروض هيبقى أربعة وستين زي أختها ده على فرض إن هي هتكون آه، حية وأنثى يبقى مسألة الأنوثة الآن كبرناها خليناها من 216 الزوجة الحامل هتاخد 24 من 216 بفرض إنها أنثى. الأم هتاخد 32 من 216. الأب هياخد 32 من 216. البنت اللي هي الموجودة هتاخد 64 من 216 وزيها الأنثى اللي هي في الحمل. مسألة الذكورة أهي أنا بضربها كلها في كام؟ في 3 بضربها في 3 3 في 72 ب 216 التلاتة في التسعة سبعة وعشرين التلاتة في الاتناشر بتاعة الأم ستة وتلاتين التلاتة في اتناشر بتوع الأب ستة وتلاتين التلاتة في تلاتاشر بتاعة البنت هتبقى تسعة وتلاتين التلاتة في الستة وعشرين بتاع الابن هيطلع تمانية وسبعين يبقى أنا كده عندي مسألة الأنوثة ومسألة إيه الذكور ماشي كده هاجي في مسألة الأنوثة أشوف الزوجة الحامل هتاخد كام هنا بتاخد كام في الأنوثة 24 في الذكورة بتاخد أديها كام يبقى هنا هقول يعطى ويوقف حدي 24 وبقي لها الثلاثة إذا كان هيطلع الحمل آه، أنثى هتاخد 24 إذا كان طلع ذكر هتاخد 27 الأم في مسألة الأنوثة بتاخد كام 32 والذكورة 36 يبقى هتجيها 32 وبقي لها أربعة. الأب كان بياخد 32 في الأنوثة 36 في الذكورة هتجيله 32 وبقي له برضه أربعة. البنت اللي هي مولودة كانت بتاخد كام؟ في الأنوثة 64 في الذكورة 39 يبقى هتجيها كام؟ ال 39 وأبقي لها 25 أبقي لها 25. طيب الآن هنجمع اللي بيعطى 24 32 32 39 هيطلع لي 127 ده اللي أنا أعطيه للموجودين الآن يبقى يعطى 127 يوقف كام؟ بطرح ال 127 من ال 216 يطلع لي 89 يبقى يوقف لغاية ما يتبين هذا الحمل هينزل إيه ذكرا ولا أنثى أوزع أدي بحسب المسألة نزل ذكرا يبقى توزيع المسألة على ذلك بقول لها أنت الزوج الحامل ليكي 27 أنت خدت 24 هديكي الثلاثة الباقية الأم كان لها 36 في الذكورة خدت 32 بقى لها أربعة وهكذا سهلة بدأت تعرف شوية طيب زوجة حامل وشقيق زوجة حامل وشقيق يبقى إنسان توفي وترك زوجته وترك أخاه هحط المسألة عندي الزوجة الحامل والحمل هفترض ذكرا أو أفترضه أنثى والأخ الشقيق هتفرق هنا بين ان الحمل ده يكون ذكرا او انه يكون انثى مش كده اذا كان ذكرا يبقى الشقيق هياخد ايه ولا حاجه محجوب اذا كان انثى هيبقى معصب يبقى ياخد الباقي تعصيبا يبقى هنا هتفرق اذا كان ذكرا او اذا كان انثى يبقى هنقول الزوجه الحامل لها التمن الحمل فرض الذكوريه هياخد الباقي تعصيبا الشقيق ملوش حاجه محجوب مساله الذكوره من 8 الزوجة هتاخد التمن واحد الحمل الذكر هياخد الباقي تعصيبا هياخد سبعة يبقى ذكرنا مسألة الذكورة من ثمانية الزوجة خدت واحد من ثمانية الحمل إذا كان ذكرا هياخد الباقي تعصيبا الشقيق ملوش حاجة مسألة الأنوثة هنقول نفترض أنهما بنتين بنتين إذا كان دي بنت الشقيق هياخد الباقي تعصيبا يبقى الزوجة خدت التمن زي ما هي البنتين خدوا التلتين الشقيق هياخد الباقي تعصيبا مسألة فيها تمن وتلتين بقت من 24 الزوجة خدت 3 من 24 البنتين لهم 16 من 24 الباقي تعصيبا هيتفضل كام؟ 5 من 24 يبقى الباقي تعصيب يبقى مسألة الذكورة كانت من 8 مسألة الأنوثة كانت من 24 واضح هنا ال 8 مالها مع ال 24 هي داخلة تحت الايه ال 24 يبقى أنا أكبر ال 8 دي أخليها كام؟ اخليها 24 اضرب الخانه كلها في كام؟ في 3 يبقى هضرب كل دي في 3 واحطها هناك خانه الذكوريه جنب الانوثه هخليها من 24 3 8 24 3 في 1 للزوجه ب 3 3 في 7 حمل الذكر 21 هنا الشقيق ملوش في الذكوريه شيء يبقى المسألة كده خلاص خلصت فاضل يقول يعطى ويوقف يعطى ويوقف ادي مسألتين جنب بعض الزوجة الحامل بتاخد ثلاثة في الأنوثة وثلاثة في الذكورة يبقى هتاخد الثلاثة بتاعتها الحمل إذا كان ذكر ولا كان أنثى بقول لسه ما جاش الحمل ده عشان أديله حاجة اللي باقي لي هنا الأخ الشقيق في حالة بياخد خمسة وحالة ما بياخدش حاجة بديله إيه؟ إيه ما ياخدش حاجة يبقى هنا بقول له مالكش حاجة يبقى الزوجة الحامل بس هي اللي هتاخد الثلاثة لأن ما بيتغيرش النصيب بتاعتها يبقى الذي يعطى هو الثلاثة فقط ويوقف كام؟ واحد وعشرين يبقى اللي يعطى للزوجة ثلاثة ويوقف واحد وعشرين بحسب ما يطلع الجنين ايه يعطى ما كان في مسألته شوف مسألة تانية زوجة حامل برضه وأم وعم زوجة حامل وأم وعم يبقى هنحط في شباك الوراثة بتاعنا الزوجة والأم والعم والحمل حسب ما هنفترضه إيه في المسألة دي آه هنا كبرنا المسألة شوية قلنا هنفترض إن هو ميت ونفترض إن هو حي يبقى كبرت المسألة شوية إذا كان حي هفترضه إيه ذكرا أو أو أنثى يبقى ما, تت... ما... ما... ما تخافش ما تلاقي المسألة كبرت شوية هي هي نفس المسألة بس بدل ما هتخلي ثلاث خن... خانتين ذكورة وأنوثة لا هتخلي ثلاث خانات موت ذكورة أنوثة ماشي كده يبقى هفترض المسألة الأولى بتاعتي مسألة الموت إيه اللي خلاني أفترض مسألة الموت هنا ليه افترضنا مسألة إن هو ينزل ميتا يقول هنا مسألة فيها أم وفيها عم وفيها حمل العم ده إذا كان الحمل ميتا هو اللي هياخد الباقي كله مش كده؟ هياخد نصيب كبيرا فيها. إذا كان الحمل ده أنثى هياخد إيه؟ الباقي تعصيبا. يبقى إذا كان ذكر مش هياخد حاجة. يبقى هنا العم هيفرق النصيب بتاعه بين أن يكون هذا الجنين حيا أو ميتا. إذا كان حيا هيفرق نصيبه أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. يبقى لازم أفترض هذه الأشياء. طيب هتفرق إذا كان أنثى واحدة ولا أنثيين؟ تفرق تفرق الأنثيين هياخدوا كام؟ التلتين والزوجة تاخد التمن وهو ياخد الباقي أقل نصيب بتاعه مش كده؟ إنها أنثى واحدة هتاخد الأنثى النصف النصيب بتاعه يزيد يبقى على ذلك هفترض الأضر بالنسبة لهذا الإيه؟ العم المولود. يبقى مسألة الموت هنقول الزوجة هترث إيه بقى فيها؟ الربع ليه بقى؟ ما فيش ولد ما فيش يبقى هنا فرقت برضه يبقى هنا نقوله افترضنا في حالة الموت الزوجة هتاخد نصيب أكبر في حالة الحياة هتاخد نصيبا أقل يبقى الزوجة الحامل في حالة الموت ادينا لها الربع الأم في حالة الموت هتاخد إيه؟ كبر النصيب بتاعها أخدت التلت العم ليه تعصيب وهنا الإيه في حق الحمل ملوش حل ميت يبقى هنقول مسألة الموت في عندي ربع وعندي تلت بقت من 12 الزوجة هتاخد ثلاثة الربع بتاعها الأم هتاخد التلت أربعة العم هياخد الباقي اللي هو خمس اللي اتفضل له خمسة ده إذا نزل الجنين ميتا مش كده؟ طب إذا نزل صارخا وبعدين مات يبقى نفس الحكاية ولا غيرها؟ اه غيرها تفرق ده هنا حي الان يبقى حجب بحياتي حجب الموجودين وبعدين يتوزع بقى نصيب تاني بيسموه مساله المناسخه بعد ذلك. طيب هنفترض بقى انه نزل حيا ونقول مساله الذكوره الزوجه هتاخد التمن الام هتاخد السدس العم محجوب الذكر هياخد الباقي تعصيبا. مساله الذكوره فيها تمن وفيها سدس بقت من 24 التمن ثلاثه السدس اربعه العم محجوب ملوش حاجه الابن هياخد الباقي 17 هفترض مسألة ايه الأنوثة أقول الأنوثة الزوجة هي النصيب بتاعها تمن زي ما هو هيخليها تاخد التمن الأم النصيب بتاعها برضه بقى السدس العم هيبقى ليه التعصيب الحمل كان أنثيين هفترض بنتين لأن هيفرق النصيب عشان أقلل نصيب العم بالأخذ الباقي تعصيبا هخلي بنتين يبقى لهما الثلثان مسألة فيها تمن وسدس وثلثين بقت من 24 التمن للزوجة في مسألة الأنوثة ثلاثة السدس للأم أربعة العم هتسيبه ونشوف هيطلع له ايه البنتين لهما 16 والثلثين يبقى 16 و4 و3 23 يبقى العم هياخد واحد يبقى انا عندي مساله الذكوره من 24 ومساله الانوثه برضه من ايه؟ من أرب... بس مساله الموت من كام؟ من 12 يبقى الف ارفع 12 دي خليها كام؟ يبقى اضربها في كام؟ في 2 يبقى هو اللي باقي لي ان مساله ال 12 ومساله الموت دي خليها من 24 واجيبها جنبهم هناك هنا بقت مساله الموت من 24 الزوجه كانت بتاخد 3 هديها 6 الام كانت بتاخد 4 هديها 8 العم كان بياخد 5 هديله 10 يبقى هنا مساله الأنوثة والذكورة والموت جنب بعض المسائل هقول يعطى ويوقف هشوف بقى هنا يعطى ايه الزوجة كانت بتاخد في مسألة الذكورة ثلاثة الأنوثة ثلاثة الموت ستة يبقى اديها كام ثلاثة وبقي لها ثلاثة هنا الأم كانت بتاخد في الذكورة أربعة في الأنوثة أربعة الموت ثمانية هديها أربعة وبقي لها أربعة تانيين فاضل العم كان في مسألة الذكورة ما بياخدش حاجة صفر الأنوثة كان بياخد واحد الموت كان بياخد عشرة هديله كام صفر مش هديله حاجة للعم طيب يبقى يعطى بجمع خانة الإعطاء دي ثلاثة وأربعة يبقى الميراث بقسمه 24 قسما وبوزع منهم سبع أقسام فقط يتبقى كامل 24 17 يبقى الباقي 17 بقول هنشيل ال 17 لغايه ما نشوف هينزل ميتا ولا ينزل ذكرا ولا ينزل انثى لاحظ انه ممكن ينزل انثى واحد مش انثيين يبقى هيفرق في نصيب مين العم هيزيد النصيب للعم يبقى انا اللي بوزعه في هذه المسائل اقل الاشياء علشان ما احتاجش ارجع لهم تاني اقول لهم معلش هاتوا اللي انتوا اخدتوه ممكن يكونوا صرفوا هذا المال يبقى بوزع اقل الاشياء وبقي الاكثر بحيث يوزع بعد ذلك. طيب دي كده بعض المسائل ولعلنا المرة الجاية إن شاء الله ناخد مسائل تانية عليها وهتفهم باقي المسائل بإذن الله لما تاخد مسألة الخنثى وتاخد مسألة المفقود كلهم شكل بعض فهتلاقي الأمر سهل بإذن الله رب العالمين نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين